دعوة على القهوة
الدعوة بستان يافع الدعوة كالنور الساطع في كل مكان دعوتنا في المقادح يا والشارع بالدعوة تسمو أمتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أهلا بكم معنا ومرحبا في هذا البرنامج دعوة على القهوة أعددناه لنتواصل مع حضراتكم ونتفاعل معكم ونتناقش فيما يحلو لنا من أمور ديننا وهذا البرنامج يطيب لنا ونسعد أن نكون معكم فيه لنتعلم ما يقربنا من الله عز وجل ويطمئن قلوبنا ويفتح صدورنا لهذا الدين حتى يرضى الله عز وجل عنا وبداية نشكر صاحب المقهى أخونا الكريم الأستاذ محمد علي ونحن الآن في مقهى محمد علي بميدان المطافي بالسيوف شارع جميلة أبو حريد ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا الجزاء الأوفى لأنه لبى هذه الدعوة ورحب بها حين عرضت عليه وهذا اللقاء أحب أن أتكلم فيه مع حضراتكم حول أوزان الرجال كل واحد فينا ليه وزن في واحد وزنه 40 كيلو واحد وزنه 60 كيلو واحد وزنه 100 كيلو ده ده الوزن البدني لما هناك وزن القيمة يعني شخصيتي نفسها عملي اللي أنا بؤديه هو ده الوزن الحقيقي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المبدأ ده واحنا كلنا حافظين الحديث ده بس احيانا بيمر علينا ما ناخدش بالنا منه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يبقى الميزان الحقيقي عند الله عز وجل هو ميزان العمل ميزان الشخصية أنا شخصيتي نوعها إيه؟ عملي نوعه إيه؟ وممتد ولا قصير المدى هو ده وزني عند ربنا سبحانه وتعالى ولو حبينا ناخد نماذج هتكشف الموضوع ده يعني لو جينا مسألة الحلال والحرام الدين فيه حلال وفيه حرام ومعروف طبعا ان الحلال في الدين مليش نهاية وان الحرام محدود جدا تقدر تعده الحرام في الدين محدود قوي قوي يعني سواء بقى في المطعم سواء في الملبس سواء في الزواج سواء في المعاملة تقدر تقول الحرام محصور انما الحلال لا حد له ولا عد طيب انا اعرف قد ايه من الحلال والحرام هو ده وزن عند ربنا سبحانه وتعالى المعرفة شيء والعمل شيء تاني أنا بعمل بقد إيه من الحلال وبمتنع عن قد إيه من الحرام ده وزن عند ربنا سبحانه وتعالى طيب تعالى مثلا أنا عليا عبادة زي الصلاة بأدي منها قد إيه وبسيب منها قد إيه يعني لو عندي خمس فروض في اليوم من الفجر للع... للعشاء أنا بأدي ثلاثة ولا أربعة ولا الخمسة ده وزن بأدي الخمسة طب بأديهم مثلا في المسجد ولا بعيد عن المسجد ده وزن تاني طب بأديهم بإخلاص وأنا فعلا مقبل على الله في الصلاة مش بفكر في حاجة تانية ده وزن تاني يبقى كل لما تطرح سؤال يزود الايه الوزن عارف الجماعة اللي بيحملوا الأوزان بيجيبوا لهم بقى كل شوية يزودوا كده فأنت صليت الخمسة آه طب في المسجد أدي وزن تاني طب بخشوع أدي وزن تالت طيب بعد ما طلعت من الصلاة أثرت فيا ولقيت نفسي ارتاحت وبدأت أغير من سلوكي ومعاملتي آه ده وزن إيه رابع هي دي بقى عملية أوزان الرجال على قد ما أعرف من ديني على قد ما أعمل بديني ألاقي وزن عند ربنا سبحانه وتعالى طيب تعالى نشوف نماذج كده نشوف الوزن قد ايه لو جبنا النبي عليه الصلاة والسلام وحطيناه في كفة وجبنا العالم كله وحطيناه في كفة تانية كفة النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي ترجح لا محالة يعني أي وزن تاني هيروح خالص لأن أصلا الإيمان كله الخلق كله الرحمة كلها المواصفات كلها مش احنا بنقول ما كامل إلا إيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كمله الله عز وجل وبالتالي هتحط أي حد أصاده على طول كفة النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي الطب طيب أبو بكر الصديق لو جبناه في كفة وجبنا بقية الأمة كلها في كفة وزن مين اللي يطب كده ويرجع وزن أبو بكر لأنه الراجل الثاني في دين الإسلام عمل إيه أبو بكر الصديق يعني ماله كله وضعه للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في رحلة الهجرة في غزوة تبوك في مواقف كثيرة حتى يقول له ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر يقول لهم تركت لهم الله وإيه ورسولا يعني ده وزن تاني وم- وناهيك بقى عن مواقف تانية كتير ابو بكر عملها لما كان في الغار كان قلبه خايف على مين وهو في الغار خايف على نفسه لا خايف على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مالك يا ابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا ده بس واحد بص تحت رجليك شفنا واحنا مستخبيين في الغار قال ما ظنك باثنين الله ايه ثالثهما وكان يمشي قدامه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة و... طب انت بتعمل كده ليه مع, مع النبي يا ابا بكر يقول له يا رسول الله انا لو اتقتلت انا راجل واحد انما انت لو اتقتلت الدنيا كلها تضيع فادي وزن ابو بكر الصديق كل واحد ليه وزن طيب حد يقول ده ابو بكر بقى وعمر ودول كبار الامه طب تعالى لمعاذ بن جبل معاذ بن جبل اسلم وهو عنده 18 سنه اسلم وهو عنده 18 سنه عاش كمان 18 يعني مات وهو عنده كام سنه 34 سنه حاجه عجيبه شوف بقى معاذ وزنه عند ربنا ايه ووز- ووزنه عند النبي عليه الصلاه والسلام ايه اكيد عمل عمل هيليق باللي احنا هنسمعه ده طالع من المسجد مره وجنبه النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا معاذ اني احبك طب اديني عقلك انت بقى كده تخيل ان انت معاذ وعندك 17 18 سنه عندك 20 22 سنه وجا كتفك في كتف النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انا بحبك شكلها يبقى ايدي بقى طب هات واحد كبير كده انت بتحبه قوي وهو في عينك كبير وراح عامل عليك كده وقال لك انا بحبك والله مش هتبقى سعيد جدا وهتفضل تفتكرها وتروح تقول لي صاحبك ده وصاحبك ده اهو النبي عليه الصلاه والسلام عمل مع معاذ الكلام ده طيب بيحبه ليه يا ترى ليه بيحبه لانه قال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ساله في الحلال يجاوب ساله في الحرام يجاوب يبقى كانت المعارف عنده ايه واسعه والعمل نفس القضيه ادي واحد اتنين كان من اقرا الناس للقران الكريم ما هو هل الناس في ال- في القراءه درجات ولا درجه واحده درجات زي ما احنا في المدرسه كده في اللي بيجيب الاول الثاني الثالث الرابع في الكليه اللي بيجيب امتياز جيد جيد جدا كده وهكذا فمعاذ بن جبل كان من ضمن اربعه في الصحابه هم اللي بي بي- يعني اساتذه القراءه اللي عايز يتعلم قران يروح لهم الأربعة مين؟ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة دول الأربعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اللي عايز يتعلم القرآن يتعلمه على دولة طيب أنا خليك فاكر معاذ كان عنده كام سنة زي ما قلنا أسلم 18 وهيموت وهو عنده 34 سنة معنى كده ان هو في مرحلة الشباب الخطيرة جدا اللي سهل ان اي واحد يتعلق بأي حاجة ويبعد عن ربنا فمعاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنه أن هيجي يوم القيامة يسبق جميع العلماء برتوة يعني إيه يسبق جميع العلماء برتوة الرتوة معناها إيه لما نجيب القوس ومعانا سهم ونضرب السهم هيروح لحد فين 50 متر 100 متر ربما معنى كده ان سيدنا معاذ هيجي يوم القيامة يسبق العلماء ب 50 60 متر معناه انه متقدم عليهم هو عنده كام سنة لما مات قلنا 34 سنة فده شأن سيدنا معاذ وصل بإيه بمعرفة الحلال والحرام وصل بإيه بقراءته للقرآن الكريم وإن هو بقى ماهر في القراءة وبقى معلم في القراءة وصل بقى إنه خد شهادة الأحبية من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة إني أحبك شهادة تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم وصل إن هو يوصل يتقدم العلماء باللي إحنا قلناه ده حتى كان آه، آه، آه، الصحابة يعرفوا إن سيدنا معاذ كده عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان بيقول كده إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا إن معاذا كان أمة أمة يعني إيه؟ يعني يجمع الخير كله عارف المركز عايز عارف المغناطيس لما يبقى حوالين منه بقى أنواع كده بيعمل إيه بيلقط بيلقط بيلقط أهو معاذ بن جبل كان أي خير يعدي عليه يلقطه ما يفوتش خير أبدا فأدي معنى أمة أمة يعني بيعمل كل أنواع الإيه كل أنواع الخيرات قانتا يعني بيأثر في نفسيته قانتا يعني خاشع لله عز وجل يعني بيعمل باللي, بي... باللي هو متعلمه وعارفه مش بعيد المعرفة في جنب والعمل في جنب لا عنده الاتنين مع بعض احنا عندنا آية في القرآن بتقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إبراهيم اللي هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء فسيدنا عبد الله بن مسعود أراها كده إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا فالناس قاعدين حوالين من عبد الله بن مسعود قالوا له إن إبراهيم أنت غلطت في الآية مش إن معاذا قال لهم أنا عارف أنا بقول إيه أنا قصدي أقتبس الآية أخد معنى الآية إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم عليه السلام لأن كان عنده علم واسع فوزنك إيه عند ربنا سبحانه وتعالى وزنك ان انت أمة عند ربنا يعني انت في أسرتك في زملائك في المكان اللي انت فيه دايما يفتكروا الخير من خلال ما يشوفوك يبقى انت أمة عند ربنا سبحانه وتعالى علاقتك ايه بالمصحف بتقرا فيه كتير يبقى وزنك عند ربنا على قد ما بتقرا في المصحف وتفتحه علاقتك ايه بالدين عارف ايه من احكام الصلاة واحكام الحلال واحكام الحرام يبقى ده وزنك عند ربنا سبحانه وتعالى فده بداية كده نبدأ بها في الحلقة دي ما وزنك عند ربنا تقول لي انا بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة ولذلك انت محتاج تمسك ورقة الليلة دي قبل ما تنام توضى صلي ركعتين واكتب انا وزني كذا وبأمارة الكيلو الأولاني كذا الكيلو الثاني كذا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا طب امسك الورقة النهاردة قبل ما تنام وشوف انت عملت ايه النهاردة كم صلاة صليناهم كم آية قرأناهم كم خير عملناه كم صاحب دخلنا عليه السرور مش شرط بقى يبقى الخير عبادة بس ممكن الخير يبقى معاملة يعني لما تقابل صاحبك وتسلم عليه وتاخده بالحضن وتضحك له دي مش برضه مطلوبة مننا ده وزنها قول أنا فرحت صاحبي هذا هو اللقاء الأول في هذا الموضوع وهو أوزان الرجال وقد انتهت تلك الحلقة إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل لقائنا مع أوزان الرجال ونشوف أنواع أخرى من الرجال أعمالهم كانت عظيمة عند الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يجعل من كل واحد منا معاذا يعرف الحلال ويعرف الحرام ويقرأ القرآن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدعوة بستان يافع الدعوة كالنور الساطع في كل مكان دعوتنا في المقهى تحيا والشارع الدعوة تسمو أمتنا بالسنة والعلم النافع والدعوة فيها رفعتنا والدنيا كالبيت الجامع